كل خلية بجسمي كانت ترجف حاسه ان انا عايزه اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما هنا شبكة Kerning Cultures تستمعون لبرنامج جسدي
مرحبا أنا ألما وعم تسمعوا بودكاست جسدي من سنتين ثلاثة ولليوم كتار منا تغيرت حياتهم بشكل أو بآخر تفاصيلها وروتينها وأشخاصها وكتار كمان تغيرت أجسادهم تغيرات مؤقتة وقصيرة أو مزمنة ومستمرة كل يوم منقرا دراسات جديدة بتثير غموض أكثر ما بتجاوب عن أي تساؤلات عم تدور براسنا وعاجزة عن إنه تمنحنا بصيص طمأنينة مهما كان خافت الحلقة التاسعة من الموسم الرابع من جسدي السيستم واقع
في ليلة ما حوالي ثلاث شهور من إصابتي بالكورونا يعني شهر 3 2021 كنت بحاول أنام حسيت بقبضة في صدري ناحية الشمال كل اللي فكرت فيه إن دي نوبة قلبية لأن جسمي من ساعة ما جالي كورونا بيحصل له حاجات غريبة وساعات مخيفة نزلت رحت المستشفى كانت الساعة قربت على اتنين بالليل دخلت على قسم الطوارئ قلت للممرض اللي واقف عند الاستقبال إن عندي ضيق ووجع في الصدر وصعوبة في التنفس ومحتاجة أشوف دكتور الرد صدمني الممرض قال لي آسف مش هقدر أدخلك يعني إيه مش هقدر أدخل قسم الطوارئ وبالذات لو بشتكي من ضيق في الصدر الرد بقى المرة دي صدمني أكتر بكتير أصل ال system واقع ال system واقع مقولة شهيرة جدا في مصر بنسمعها في البنوك والمحلات والمصالح الحكومية لأن الخدمات التقنية في مصر مشاكلها كتير لكن إني أسمعها في مستشفى وكمان في قسم الطوارئ دي اللي كانت جديدة خرجت من المستشفى وقفت في الشارع في حالة عدم استيعاب لأي حاجة بتحصل في اللحظة دي يعني أنا دلوقتي واقفة في الشارع شاكة إن قلبي بيفشل ومش بس كده ده أنا اتمنعت من دخول مستشفى والسبب إن السيستم وقع طيب هو في أي منطق؟ إمتى هيبقى في تفسير لدوامة الأعراض الغامضة اللي أنا فيها من ساعة إصابتي بالكورونا؟ مفيش منطق ومفيش تفسير طب أروح مستشفى تانية طب أروح البيت وإن شاء الله يطلع اللي عندي ده مش بيموت طب مفيش حد يقول لي أتعامل إزاي مع مستوى العبثية ده لا مفيش في الآخر روحت وقلت لنفسي لو الأعراض اتطورت أبقى أنزل تاني طلعت أربع أدوار على رجلي لحد البيت حسيت إنه مؤشر كويس إني قدرت أطلع السلم وبعد وقت هديت شوية وقدرت أروح في النوم طيب أنا ليه أصلا اللي جه في بالي إن دي نوبة قلبية وما فكرتش في حاجة تانية أقل خطورة وإيه اللي وصلني للمستويات دي من الرهاب والقلق واللي اتطورت لأكتر من كده مع مرور الوقت نرجع بالزمن لوقت إصابتي بالكورونا في آخر أيام العزل المنزلي وده في أواخر 2020 يعني أيام ما كان عزل الكورونا أسبوعين كانت الأعراض الأولية زي الحرارة واحتقان الزور وضيق التنفس الخفيف خفت كنت مريحة على جنبي على السرير وبتفرج على مسلسل على اللابتوب اللي هو طبعا كان من وسائل تقضية الوقت الأساسية في العزل الساعة كانت حوالي خمسة الفجر وكنت عايزة أحاول أنام طفيت اللابتوب وقمت سندت ظهري على السرير وكان قدامي شباك مكون من ضرفتين إزاز عاكسين لضوء الفجر اللي بيطلع ركزت شوية لقيت إني مش شايفة الضوء كويس من الشباك بعيني الشمال كأن حد حط وشاح خفيف على عيني اتخضيت جدا لأن الكورونا بتزود نسبة الإصابة بالجلطات أول حاجة فكرت فيها إن دي بداية جلطة الوقت كان متأخر على إني أكلم حد من أصدقائي الدكاترة فدخلت على جوجل اللي ما قداميش غيره جوجل كعدته أكد لي شكوكي وقال لي إن دي ممكن تكون بداية جلطة في المخ بحثت شوية كمان لحد ما لقيت صفحة للاعبين ال video games على منصة Reddit الشهير اللي الناس بتشارك عليه تجاربها مع كل شيء وأي شيء المهم الجماعة ال gamers كتير منهم كان كاتب إن الرؤية بتضلم في عينيهم ساعات لما بيلعبوا لفترات طويلة خلال حوالي نص ساعة الرؤية رجعت لعيني بالتدريج ركزت على الشباك وحطيت إيدي على عيني اليمين شوية وعلى الشمال شوية أقارن وضوح الرؤية بينهم لحد ما بقوا زي بعض اطمنت شوية وحسيت إن ممكن يكون فعلا كان تأثير التعرض لضوء اللابتوب فترة طويلة زي ما ال gamers بيقولوا ما خطرش على بالي الموقف ده تاني غير بعدها بشهرين كنت بعمل كشف نظر فلما الدكتور قال لي أحط إيدي على عيني وأقول شايفة إيه في الحروف اللي على اللوحة افتكرت الليلة إياها دي بعد ما خلصنا الكشف وهو بيكتب لي تقرير النظر قلت أحكي له اللي حصل لعيني في العزل على ما يخلص كتابة سألني في الأول لو كان جايلي صداع بعد ما الرؤية ضعفت في عيني قلت له لأ ساب الكتابة وبصلي بصة اللي بنبص لحد بيها قبل ما نقول له خبر وحش قال لي اللي حصل لك ده حاجة من اتنين واحدة فيهم إنه ساعات بيبقى عرض مصاحب للصداع النصفي بس انتي ما جالكيش صداع يبقى ده كان إيه يا دكتور؟ سكت لحظة وقال لي دي كانت جلطة في شريان العين وانتي حظك كان كويس لو ما كانتش الرؤية رجعت خلال ساعة كان خلاص في الطريق للبيت نزلت شباك التاكسي عشان أحس بالهوا قعدت أحط إيد على كل عين بالتبادل كذا مرة زي ما عملت يوم ما حصل اللي حصل مش مستوعبة وجوايا مشاعر متناقضة جدا جزء مني كان مسيطر عليه شعور بالرعب المحقق من إني كنت قريبة قوي كده من إن حياتي كلها تتغير من فقدان جزء من جسمي وما كنتش عارفة إن ده بيحصل عشان أقدر أحاول أنقذ نفسي بالذات إني شكيت فعلا إنها كانت جلطة لكن افتكرت إنه قلق مبالغ فيه وخلاص وجزء تاني جوايا كان حاسس بامتنان ملوش نهاية إني نجيت لكن ما زالت حالتي الأساسية هي حالة تيه عارم وقلة حيلة موترة جدا في مواجهة توابع الفيروس ده اللي لسه ملوش كتالوج السيستم واقع هنا كمان في جسمي ومفيش حد عارف هيرجع ازاي ولا امتى ولا لو هيرجع اصلا هو ده اللي خلاني افتكر ان قلبي بيفشل فجأة لما جاتلي القبضة اللي في صدري بعدها بشهر وخلاني اجري على المستشفى عشان ما كانتش أول مرة من ساعة ما اتصبت بالكورونا يحصل لي حاجة تبان مش خطيرة وتطلع خطيرة المرة اللي قبلها لما ما صدقت الشكوكي كنت معرضة لإعاقة مستديمة فلما حسيت بالقبضة الغريبة دي في صدري حتى لو طلعت حاجة مش خطيرة والمرة دي طلع قلق وبس ما كانش فيه مجال للمغامرة المرة التانية اللي حصل لي عرض غريب نزلت رحت مستشفى ما كنتش أتوقع أبدا إني ممكن أتعب قوي كده بعد كورونا لأن وقت الإصابة نفسه كانت بس زي دور برد سخيف صحيت في يوم من أيام ديسمبر 2020 زوري محتقن فشكيت على طول إنه كورونا كنا في عز الوباء يعني تحديدا في ذروة الموجة التانية لما كنا مرعوبين من فكرة الإصابة بالفيروس الغامض اللي شقلب حياتنا جبت الترمومتر اللي مدفون في رف الأدوية في البيت وقست حرارتي كانت فوق ال 38 كانت صديقتي اللي ساكنة معايا صحيت فقلت لها إني عندي حرارة وهقفل الباب على نفسي لحد ما أشوف هعمل إيه كلمت مامتي قالت لي أروح المستشفى عشان أتأكد عندي إيه بالظبط رحت على غرفة الطوارئ زحمة جدا كل الكلام اللي سمعته من الناس اللي مستنيين يدخلوا للدكاترة كان كورونا كورونا كورونا كل الناس دي يا عندها أعراض كورونا يا جاية مع حد عنده أعراض كورونا يعني لو ما كانش عندي هخرج من المكان ده بيها بس طلعت هي بعينها الكورونا الدكتور كشف عليا وشخصني باشتباه كورونا وكتب لي على بروتوكول العلاج رجعت البيت طلعت الأربع أدوار اللي هم على مدار السنتين الجايين هيبقوا زي اختبار لياقة بقيس بيه مدى تحسن أو تدهور صحتي أول ما فتحت الباب ودخلت نفسي شبه اتقطع وحسيت إني هفقد الوعي قعدت فترة لما رجعت أتنفس طبيعي وأنا بنام جسمي كان في حالة ضعف وصلت لحد إني ما قدرتش أرفع تليفوني المحمول بإيدي خلال يومين الحرارة نزلت فقدرت أتحرك شوية فقدان الشهية كان مخليني آكل قليل جدا وده كان مقلل طاقتي أكتر ضيق التنفس ابتدى يخف بعد كده والأشعة بينت التهاب خفيف في الرئة الدكتور قال لي إنه ما يدعوش للقلق فاطمنت شوية لكن الإحساس ما دامش خلال اليومين اللي بعدها كنت فقدت حستين الشم والتذوق بالتدريج ودي بقى حاجة فاجأتني في درجة تأثيرها على حالتي النفسية والمزاجية كان في لخبطة وقت الوجبات إني حاسة بالجوع ولما آكل محسش إني باكل الأكل اتحول لإجراء روتيني لابد منه تشكيلة نكهات وطعوم مخي فاكرها لكن مش حاسسها نفسيا أيام العزل كانت حرب صامتة كنت بواجه هجوم من كيان خفي حابسني بين أربع حيطان في حالة خوف ووحدة الخوف أطلق جوايا صفارة القلق الحاد والوحدة بدت كأنها هتدوم للأبد أنا مش غريبة على الاضطراب النفسي العلاج النفسي جزء من حياتي من سنين ومن غيره معرفش كنت هكمل حياتي إزاي لكن في وسط الحرب انهارت كل الوسائل والحيل اللي كنت بحاول أحمي نفسي بيها اليوم اللي قبل الأخير للعزل كان اليوم اللي قبل راس السنة وأنا بشرب الشاي باللبن الصبح اللي إحساسه في بقي كان كأنه مية سخنة قوامها تقيل وواقفة على الشباك آخد شوية شمس ملقتش جوايا أي حماس بالعكس كنت خايفة أخرج عيلتي وأصحابي وحشوني لكن مش مقبلة على إني أشوفهم على قد ما بعدي عنهم هو سبب كبير في الحالة النفسية اللي وصلت لها ده غير إني ما كنتش قادرة حد يشوفني وأنا باين عليا التعب قوي كده ما كنتش قادرة أتكلم أصلا من كتر الإجهاد وقصر النفس العالم اللي بره الشباك ده كان مكان موحش غريب عليا كأن ما فيش بينا سابق تعامل كأن مفاتيح شفرة الرجوع للعالم ساحت في دماغي خلال الأسبوعين دول حسيت بغربة ما كنتش حاسة بيها خالص وهي بتكبر جوايا إلا لما بقيت أقدر أخرج تاني يوم نزلت رحت عند واحدة صاحبتي كانت برضو عندها كورونا وفي آخر العزل وهي لوحدها في البيت طبعا قرار إني أنزل أخد مجهود ذهني كبير لكن في الآخر قلت لنفسي لو استسلمت وفضلت في أوضتي أكيد هقضي يوم راس سنة أكتر كآبة من إني أقضي مع رفقة يوم راس السنة لما الساعة جت 12 بالليل أنا وصاحبتي أدركنا قد إيه دخلت السنة دي مختلفة عن أي سنة كان صعب عليا إني أبقى حاضرة بكل وجداني في اللحظة دي وأنا حاسة إني بين عالمين الإحساس ده هيبقى عنوان السنة اللي كانت لسه بتبتدي أيام العزل خلصت لكني فضلت تعبانة إجهاد عمري ما مريت بيه قبل كده ومن غير ما أعمل أي مجهود بقت دي حياتي العادية إجهاد وصل لإني ما كنتش بقدر أجيب لنفسي مية من المطبخ لو عطشت وأنا لوحدي في البيت زي إني ما كنتش بقدر أقوم من على الكنبة أدخل السرير وقت النوم كنت باخد وقت ومجهود ذهني عشان أحضر نفسي للتحرك من الكنبة للسرير شعور صعب أوصفه بس أكيد اللي مر بإجهاد مزمن هيبقى فاهم ليه هو صعب يتوصف كأن جسمي بطل يسمع كلامي عمل إضراب أو يعني من غير ما تفلسف قوي كده كأنه فقد الاتصال بمخي ومش بتوصله الأوامر أصلا كان مستحيل أرجع الشغل هشتغل إزاي وأنا بتعب لما بتحرك جوه البيت قلت لمديرتي إني محتاجة وقت أكتر عشان أبقى قادرة تاني أشتغل سألتني لو أقدر أحدد لها محتاجة وقت قد إيه عشان نرتب لو حد يشتغل بدالي الفترة دي سؤال إجابته في علم الغيب تماما وهو أكتر سؤال بفكر فيه هو أنا هفضل تعبانة كده لحد إمتى؟ قريت إن الإجهاد طبيعي بعد الإصابة بالفيروسات بشكل عام وإن في متلازمة اسمها متلازمة إجهاد ما بعد الفيروس غير الإجهاد العنيف ده نومي كمان بقى مضطرب جدا على قد التعب اللي كنت حاساه طول الوقت ما كانش بيجيلي إحساس النعاس وبنام ساعات قليلة وحتى لو نمت ساعات أطول بصحى كأني ما نمتش خالص ضربات قلبي كانت بتتسارع في أوقات عشوائية عضلاتي دايما وجعاني شعري بيقع جلدي جاف جدا كل يوم كان بيعدي كان الإجهاد والخوف من المجهول بيستحوذوا أكتر على تفكيري كنت في معضلة إني عارفة إني مش مستحملة ضغط أكتر من اللي أنا فيه من كتر التفكير في اللي ممكن يكون حصل لي بسبب الكورونا ومن إني مش قادرة أحجم القلق المتواصل اللي مزود تعبي مش قادرة لأن دي حاجة محتاجة طاقة وأنا طاقتي تلاشت شعور مختلف عن أي وقت تعبت فيه سواء جسمانيا أو نفسيا كأني مش عارفة جسمي اللي أعرفه راح فين إحساسي بالاكتئاب كان برضو مختلف زي ما يكون اكتئاب شخص تاني اتركب جوه عقلي قريت برضو إن الكورونا ممكن عضويا تأثر على الجهاز العصبي بشكل ينعكس في صورة اضطرابات نفسية زي الاكتئاب والقلق المزمن كلها نظريات تساؤلات مفيش جمل مفيدة مفيش حاجة تتقال أو تتعمل ممكن تساعد مع مرور شوية وقت الكحة اللي كانت مكملة بعد الإصابة خفت شوية وقصر النفس اتحسن يعني دلوقتي بقيت أقدر أبعت رسائل صوتية مدتها تصل لدقيقة بحالها من غير منهج كنت بخرج قليل جدا بس بقدر أفضل بره البيت كذا ساعة وقتها حسيت إني قادرة أرجع الشغل لو معظم الوقت هعمله من البيت كبداية لما رجعت الشغل كان صعب جدا ذهنيا لأن قدرتي على التركيز والتذكر كانوا متدهورين جدا القراية اللي هي جزء أساسي في شغلي اللي هو الصحافة بقت تجربة مختلفة خالص السطور كأنها طلاسم عقلي مش ملاحق يفكها بقرا الكلام كذا مرة عشان أفهم إيه اللي مكتوب وأنا بتكلم في التليفون اللي هو برضه جزء كبير من شغلي بنسى الكلام أول ما يتقال لي بنسى أنا بتكلم في إيه قبل ما أخلص الجمل قريت إن ضباب الدماغ وقصور الذاكرة برضو أعراض بتيجي لناس كتير بعد الكورونا والسبب مش معروف بعد أسبوع واحد من رجوعي الشغل عملت مشوارين طوال شوية يومين ورا بعض كانوا مرتبطين بالشغل تاني يوم وإحنا في الطريق للمشوار التاني فاجئني إحساس إني بتخنق من ورا الكمامة شلت الكمامة وفتحت الشباك أحاول أخد نفسي كويس أنفاس هادية وبطيئة بعدين ابتديت أكح كحة عنيفة ومستمرة أخدت وقت على ما رجعت أتنفس بشكل طبيعي وعملنا المشوار ورجعنا لكن طول الليل الكحة ما سابتنيش ولا بعد كذا مشروب سخن ولا كذا جرعة من شراب الكحة قصر النفس رجع أوحش من الأول اضطريت أغيب تاني عن الشغل برضو لفترة لا يمكن تقديرها التعب رجع أسوأ من الأول مع أبسط محاولة إني أرجع لحياتي الطبيعية قصر النفس ما كانش بالسوء ده لما كنت مصابة بالكورونا أصلا رحت لدكتور أمراض صدرية بص على آخر رنين مغناطيسي عملته على الرئتين كان طبيعي مفيش سبب واضح لقصر النفس ده الدكتور المتخصص ما عندوش تفسير مؤكد إلا إنه عرض يعتبر تحت مظلة متلازمة ما بعد الكوفيد اللي هو مصطلح مستحدث لمجموعة أعراض ملهاش تفسير شاعت بين المصابين بالفيروس من ساعة بداية الجائحة على الإنترنت المحتوى المتوفر عن متلازمة ما بعد الكوفيد مش بس كان قليل وغير وافي كمان اللي كان متوفر نفسه يقلق العلم نفسه مش عارف أبعاد المتلازمة دي إيه يعني أروح فين ولا لمين يساعدني؟ زيارة طبيب الصدرية دي هتبقى الأولى من سلسلة زيارات أطباء كتير وفي أوقات حسيت إنها مش هتخلص معظمها برضو استشارات خالية من التطمينات أو الإجابات على أسئلتي عن اللي بيحصل لي فوق كل ده لسه مش عارفة استطعم القهوة مش عارفة أشم الأكل في التلاجة أشوف لو بايظ ولا كويس مش عارفة لو في تسريب غاز في البيت وأنا مش شماه غياب الحواس ساب فراغ اتملى بالفوضى فترة الأجازة اللي أخدتها عشان أريح بعد ما تعبت لما رجعت الشغل تاني استمرت لأسابيع عمري ما قعدت الفترة دي كلها من غير شغل عمري ما قعدت الفترة دي كلها تعبانة أصلا قبل الكورونا كان نادرا لما بعيا لكن كل ده اتغير عملت فحوصات كتير بتوصيات الدكاترة اللي كل واحد فيهم شك في حاجة مختلفة اتشخصت بمرضين مناعيين واحد في القولون وواحد في المفاصل في فترة كان بيجيلي صداع مزمن فالدكتور أوصى بعمل فحص على المخ وأنا راقدة على جهاز الرنين المغناطيسي حسيت إني بتفرج على نفسي من بره كمان مخي ممكن يطلع فيه حاجة ما كانش موصلني بالواقع غير الميكروفون اللي بيطلع منه إرشادات مسجلة بصوت راجل نبرته فيها حماس مش في مكانه خالص فكرني بأداء معلقين الكورة أو مدرسين الألعاب خد نفس اكتم النفس طلع النفس
قصاد الدكاترة اللي شخصوني بالأمراض المناعية في دكاترة تانيين استبعدوا التشخيصات دي لكن ده ما كانش كفاية إنه يهديني كنت مصدقة إن عندي مرض خفي ولسه معرفش هو إيه اللي زود إحساسي بالعزلة بالرغم إني قريت إن ملايين بيعانوا زيي وأكتر كان إن الكلام عن الآثار طويلة الأجل للكوفيد في المجال العام كان قليل بالمقارنة بتقارير الوفيات وسرعة انتشار الفيروس وتأثير الجائحة على الاقتصاد بعد ست شهور من التعب قررت أروح لطبيبي النفسي ودي خطوة دلوقتي بستغرب إني ما عملتهاش بدري عن كده بكل المعاناة اللي كنت بمر بيها لكن ده كان مدى فقداني للأمل إني ممكن أتحسن لما رحت للدكتور كنت رايحة عشان بس أشتكي وأفضفض مع شخص بثق فيه وفي رأيه العلمي يمكن الكلام معاه يخفف عني الحمل ولو لفترة الجلسة بس الدكتور لفت نظري وأنا بحكي له عن فترة العزل إني بتفاعل بلغة الجسد مع حكي للقصة كأنها كانت امبارح بص في ملفي اللي عمره خمس سنين وقال لي إني لما جيت له أول مرة قبل ما أفهم إن اللي كنت بمر بيه ساعتها كان اكتئاب كنت برضه فاقدة الأمل إني ممكن أوصل للتحسن النفسي اللي وصلت له في السنين دي معرفش ليه اتفاجئت لما بصلي وقال لي إني عندي أعراض اكتئاب وكربة ما بعد الصدمة اللي معروف أكتر بالمصطلح الإنجليزي Post Traumatic Stress نظرته كان فيها تعبير كأنه بيقول لي أنت عارفة لأني فعلا مش غريبة على الاكتئاب لكن اكتئاب المرة دي زي ما كنت بقول من شوية كان هو اللي غريب عليا كتب لي روشتة فيها أدوية اكتئاب بتساعد برضه في رفع مستوى النشاط ومهدئ أخده مؤقتا للمساعدة على النوم بس عشان هو عارفني كويس وعارف الحيل اللي عقلي بيلعبها عليا كويس برضه قال لي بحزم شبه أبوي هتاخدي الدواء وهتستحملي الأعراض الجانبية لحد ما الدواء يشتغل وهتعملي اللي هقول عليه قلب ورقة الروشتة وابتدى يكتب لحد ما ملى الورقة خريطة الطريق في صيغة أوامر مكتوبة زي ما يكون جواب بعته ناظر المدرسة لولي أمري قد إيه كنت تايهة ومحتاجة تعليمات واضحة وصريحة كنت محتاجة حد يفكرني إن المفر الوحيد والأصعب على الإطلاق هو إني أفكر نفسي وأتعامل مع اللي حاسة بيه طول الوقت ده على إنه إحساس مش حقيقة مطلقة في عز ما أنا شايفاه وحساه على إنه حقيقة روشتة تاريخية احتفظت بيها وبقت ذكرى لطيفة لأيام مش لطيفة بالمرة مع مرور الوقت بقت الروشتة دي زي مشاهد دمه خفيف بيعلق على شريط ذكريات مأساتي ولما بقراها ببقى سامعاها بصوت الدكتور بتفكرني برضو بحاجة مهم إن أنا أفضل فاكراها إن فعلا يعني شر البلية ما يضحك وقد إيه الضحك كان صعب ساعتها بس ضحكت الوصايا التمانية بتقول ممنوع الشكوى نهائيا ممنوع الذهاب لأي طبيب دون إذن كتابي مني ممنوع عمل أي فحوصات ولا حتى قياس الضغط ممنوع قراية نشرات الأدوية ممنوع القراية عن الأعراض والأمراض النفسية والعضوية وأي أمراض وخطين تحت أي أمراض أخذ جرعات العلاج بانتظام بالرغم من أي عرض جانبي ما لم يتم إبلاغي كتابيا والإذن بإيقافه كتابيا المشي 40 دقيقة يوميا نشاط اجتماعي ثلاث مرات في الأسبوع روشتة تاريخية اليوم ده أقدر أقول إنه بداية زحزحة الهم الكبير من على قلبي اتزحزح على خفيف بس وسع مكان كفاية لشعور حذر لكن مختلف إن ممكن ممكن يحصل تغيير للأفضل طبعا ما سمعتش كلام الدكتور بحذافيره بس الدواء ساعدني أبعد لمكان سمع منه الدوشة اللي جوه دماغي لكن من بعيد شوية خلال أسابيع القلق والسلوك القهري قلوا بشكل ملحوظ نومي اتحسن والأهم بكتير إن رجعت لي شوية طاقة كأن جزء من روحي تردلي أخيرا لقيت حل حتى لو مؤقت وحتى لو بس مسكن للأعراض كنت ابتديت استرد حستين الشم والتذوق بالتدريج لما رحت لكذا دكتور في التخصص ده قالوا لي مفيش علاج يعني أنا وحظي مع القراية عرفت إن ممكن أساعد مخي على إعادة استقبال الروائح لقيت على الإنترنت تمارين لتنشيط حاسة الشم زي إننا نشم زيوت عطرية أو توابل كل يوم ما كنتش قادرة أحافظ على أي نظام كنت بعمل التمرين يوم أو عشرة لأ وقتها كنت بشم بعض الروايح لكنها كانت روايح غريبة كنت برضو بدوق طعم حاجة محروقة في الأكل والشرب القهوة ريحتها ورق محروق البيض والفلفل طعمهم زي استنشاق عود كبريت محروق كنت متلخبطة كأن مخي بيحاول يقرا لغة هو مش فاهمها وكنت خايفة أقف عند المرحلة دي ومرجعش أشم وأدوق زي الطبيعي وأفضل ضايعة في برزخ الروايح والطعوم الوحشة ده بعد كذا شهر رجعت أدوق وأشم بشكل طبيعي لكن لسه لحد دلوقتي في أثر ثابته الفترة دي على حواسي المشروبات الغازية مثلا لسه بتسيب طعم معدني في بقي البيض طعمه بقى زفر شوية ما بقدرش أكله كتير بسبب كده البنزين ساعات بشمه بريحته العادية وساعات بشمه كأنه محروق زي أيام البرزخ الرجوع لبعض الأنشطة الطبيعية الحياتية كان تأثيره كبير ومحسوس الفحوصات الدورية استبعدت تشخيصات الأمراض المناعية لكن لسه الإجهاد هو سيد الموقف ولو إنه اتحسن شوية عن الأول تأملت كتير فكرة تقبل التراجع بس مش قادرة أوصل للتقبل ده من قريب بطلت دواء الاكتئاب تحت إشراف الدكتور وبختبر الحياة تاني من غيره لحد دلوقتي هي صعبة بس بعد سنتين من معايشة المجهول ابتديت أحس إن علاقتي بيه بتتغير إن بقى في أساس بحاول إنه يفضل ثابت ولو على شعرة في وسط دوامة المتغيرات مفيش طريق قصير ولا طريق سهل للتعايش أو النجاة من الآثار طويلة الأجل للكوفيد والمشي في الطريق ده مش على خط مستقيم فترة كويسة تيجي وراها فترة صعبة وهكذا أيام بحس بالإنجاز إني لسه بحاول أعيش وأتبسط رغم كل شيء وأوقات بحس بإحباط من طول الطريق اللي ملوش وجهة اللي أنا ماشية فيه لسه لحد دلوقتي بكتشف مدى تأثير تجربة ما بعد الكورونا على حياتي وعلى تكويني لسه بقع وبقوم لسه عايشة ما بين عالمين لكن حاضرة أكتر شوية في العالم اللي بره دماغي
شكر كتير كبير لندى رشوان بطلة حكايتنا لليوم ويلي أدت قصتها بصوتها شكر كتير كبير على المتابعة من نحن فريق الإعداد نيما صالحة وشهد بني عودة وأنا ألمعن تبلي ومن فريق الصوت يوسف دوازو ومن التسويق سمية أبو عبد الله تصميم الجرافيكي لهالحلقة ولا حلقات الموسم كلها لأحمد سلهب وصور الحلقات لدينا السالم إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها وتقيموها لنقدر نوصل لأكبر عدد من الناس المهتمين انطرونا الخميس الجاي بحلقة جديدة على أي منصة بودكاست بتفضلوها وضلوا دايما بخير